بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرب نعمه المسيح المزمور 126 من مزامير معلمنا داوود عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين أنا سعيد أن أنا أزور هذه الكنيسة وسعيد بالتاريخ اللي ذكره أبونا الحبيب أبونا جرجس مع كل أباء الكنيسة المباركين وكل شمامستها كل خدامها وخادمتها وكل شعبها المبارك وسعيد بالمجلس اللي بيتعاون في عمل مشترك مع الاباء ومع كل الشعب من اجل نهضه ومشروعات هذه الكنيسه وسعيد بالكورال اللي قدم ترانيم معظمها من تاليفه تاليف الكورال يعني وبالاداء الحسن والاداء الطيب ده والحقيقة سعيد بوجود أحبائنا ضيوفنا الموجودين ويانا سواء من هذا الحي أو من المسؤولين التنفيذيين وعلى المستوى التشريعي السادة النواب وأيضا من أحبائنا في الأمن وحفظ النظام وحفظ الأمن ربنا يعوض الجميع كلهم بالخير. الحقيقة أنا من ثلاث أسابيع اتكلمت عن الفشل وروح الفشل واتكلمت إن هذه الكلمة مزعجة في حياة الإنسان وهذه الكلمة تمتد في أصولها وفي مصادرها اليأس والتراخي والكسل والتخويف ثم في الأسبوع الذي يليه تكلمت عن روح التفكير الإيجابي كيف يكون الإنسان إيجابيا في تفكيره تفكير يبني ولا يهدم ثم في الأسبوع الماضي تكلمت عن الضمير الملتوي وهذا الضمير الملتوي عبر عنه الكتاب المقدس أن هناك أناس يقولون على النور أنه ظلمة وعن الظلمة أنها نور وعن الخير أنه شر وعن الشر أنه خير وهكذا ولكن النهاردة أود أن أنا أكمل موضوعات هذه السلسلة وأكلمكم عن كلمة من الكلمات التي نحبها جميعا وهي كلمة النجاح وروح النجاح والحقيقة هي جاية بالصدفة كده أن أحب أن أهدي المحبة والتحيات لمؤتمر الشباب الوطني اللي افتتحه السيد الرئيس بالأمس في شرم الشيخ وهذا المؤتمر أعتبره صفحة جديدة بنظرة الدولة وكل المسؤولين وعلى رأسها القيادة السياسية نظرتهم إلى الشباب فبلادنا مصر هي بلاد شبابية لأن نسبة عالية من السكان في سن الشباب وأن اهتمام الدولة وإدارة هذا المؤتمر وكل ورش العمل والمناقشات تحظى باهتمام كل المسؤولين وبيعتبر بداية جديدة أو صفحة جديدة لتجديد الروح الشبابية وطبعا زي ما حضراتكم تعرفوا أن في برنامج رئاسي لإعداد القادة وامبارح لما كنا وياهم قدموا عروض عن هذا البرنامج الرئاسي ازاي الشباب يقدر يقدم ويقدر يقود ويقدر يفكر وحتى عنوان المؤتمر ابدع وانطلق فكلمة ابدع دي اللي هي جاية من الابداع هي تمثل عصر جديد في رؤية مستقبل مصر من خلال شبابها نتمنى كل النجاح وكل التوفيق لهذا المؤتمر ونتمنى أن كل ما يتم فيه يأخذ مجراه إلى أرض الواقع وده يجدد الحياة على أرض مصر النجاح رحلة الحياة والنجاح ليس مجرد مرحلة في الحياة هذه الكلمة يحبها الجميع الصغار والكبار وهذا النجاح علشان يعيشه الإنسان بيحتاج دايما ثلاث عوامل رئيسية أول عامل أن النجاح هو نعمة من عند الله هو نعمة الله يمنحها زي ما بيدينا نعم كتيرة وبيدي كل واحد فينا نعم متعددة وزي ما بنقول كده عطاياه جديدة في كل صباح نعمة ولذلك هذه النعمة تحتاج أن يكون الإنسان قريبا لله في حياته ورغم أن الله يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار والشمس دي نعمة وهو يعطيها لأنها دي نعمة من نعم الحياة زي الهواء وزي المية إلا أن هذه النعمة التي يمنحها الله اللي بنسميها التوفيق الله يوفق الإنسان في عمل ما في دراسة في مشروع في بحث إلى آخره نعمة وهذه النعمة تزداد كلما قدم الإنسان أمامها شكرا ما في واحد بالنجاح يحس انه جابه بايديه وجابه بعقله وجابه بفكره بس لكن ابدا ده مهما الانسان فكر ومهما عمل لازم يحط البذره في الارض وينتظر الى ان تاتي بثمره لازم فيش وسيله غير كده فيش حاجه غير كده لكن هي نعمه من يعطي نعمه النمو للزرع علشان يطلع والشجرة تجيب ثمرها إلا الله فالنجاح هو نعمة تستحق كل شكر من الإنسان الأمر الثاني إن أو العامل الثاني اللي بيساعد فيه أن الإنسان يحصل على هذا النجاح هو الزمن الوقت تايم أي عمل لكي ما يكون ناجحا لازم يبتدي صغير ومع الأيام يكبر شيء طبيعي أنا متأكد أن كنيستكم زي ما سمعت من الآباء أنها من 75 سنة كانت مجرد أرض وبتكبر شوية بشوية بتكبر في إمكانياتها في قدراتها في الخدمات اللي بتقدمها في عدد شعبها في أبائها في شمامستها إلى آخره وكلمة الزمن هنا يا إخوتي هو الإنسان الذي يقدر الزمن هرجع تاني وأقول إن الزمن ده نعمة عمرك اللي الله يعطيه كل يوم الله يعطيكم العمر الطويل هو ده نعمة من عند ربنا والجميل في هذه النعمة أن الله يعطيها لنا بالتساوي كلنا بناخد 24 ساعة كل يوم مهما كانت مسؤولياتك مهما كان سنك مهما كان جنسك مهما كانت مواهبك ولكن السؤال هو ماذا تصنع بهذه ال 24 ساعة بتعمل بيها ايه بتستخدمها ازاي بتستفيد بيها ازاي ولذلك من النقط المهمة جدا في رحلة النجاح أن الإنسان يقدر قيمة الوقت ودايما اللي ما يقدرش قيمة الوقت النجاح لا يحالفه اللي يسيبها ماشية كده عاملة بالظبط زي الطالب اللي في دراسة ما وسايبها وعمال يضيع أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع هيجيله النجاح إزاي و هذه الصورة صورة تقديم تقدير قيمة الوقت أحد النقط اللي بتهمنا جدا في حياتنا سواء حياتنا الروحية أو حياتنا الاجتماعية بكل تفاصيلها يا ترى انت بتقدر قيمة الوقت واخد بالك من الوقت ده اليوم بيفرق والساعة بتفرق وفي ساعة ممكن تعمل حاجات وواحد تاني نفس الحاجات يعملها في شهر يا ترى عندك هذه القيمة يا ترى واخد بالك من قيمة الوقت فالنجاح كما أنه نعمة من الله تحتاج الشكر النجاح أيضا هو نعمة من الله من خلال الزمن الذي يقدمه لنا تحتاج أن نقدر هذه النعمة نقدر وتقدير نعمة الوقت اللي هو احنا بنسميه في حياتنا النظام الشخص المنظم منظم بقى في كل شيء منظم في كلامه منظم في تصرفاته منظم في يومه يقول لك مثلا فلان ده عنده تلبك معدي معوي نقول له ليه يا دكتور ليه فلان يقول لك اصل ده في اي وقت بياكل في اي وقت بيشرب طب نقول له ايه الحكايه يعني اللي يحصل يقول لا الجهاز الهضمي مبني على انه يعمل بنظام فان كسرت هذا النظام خلاص تخسر ولا ياتي النجاح وعلى هذا الاساس مثلا لما الانسان يمرض ويحتاج دواء فكل دواء له نظام في استخدامه ما ينفعش مثلا الدواء ده مفروض اخده ثلاث مرات عشر ايام يعني 30 قرص اخدهم مرة واحدة والواحد يخلص بس يخلص من ناحية تانية مش هينفع ده لازم يبقى بهذا النظام فالإنسان بني على النظام والبشرية التي أوجدها الله بنيت على النظام وتقرأ كده في الإصحاح الأول في سفر التكوين يتكلم كتير قوي على كلمة واليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حتى لو ما كانش يوم 24 ساعة إلا أنه حقبة زمنية وأمر منظم وفي خدمة ربنا يسوع المسيح تلاقوا كتير قوي في الإنجيل مكتوب وللوقت وللوقت كلمة الوقت دي كلمة مهمة كمان في سفر الرؤيا إشارات كثيرة إشارات زمنية الوقت قدر قيمة الوقت إذا كان العامل الأول هو نعمة الله والعامل الثاني هو النظام في حياة الإنسان من خلال الزمن فالعامل الثالث هو تعب الإنسان ومجهود الإنسان تعب الإنسان ومجهود الإنسان اللي أحيانا نسميه اسم لطيف كده والإنجيل ذكره دلوقتي الدموع والدموع ده هي تمثل أرق ما في الإنسان أرق ما عند الإنسان الدموع اسمع الآية الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج ويزرع بالدموع لها تعبير لطيف قوي معناها جهاده تعبه صلواته مجهوده لكن ايضا لها تعبير ممكن ياخذه الانسان انه كانه بيزرع الارض بدمعته يعني مش بالميه بيزرعها بالدموع كان عندنا دكتور في الجامعه دايما يقول لنا كده عايز تنجح لازم تقدم ثلاث سوائل نقول له ايه الثلاث سوائل دي يقول الدم والعرق والدموع وكل واحد من الثلاثة دول له معناه الروحي تقدم دم وتقدم عرق وتقدم دموع الثلاثة دول يأتوا بالنجاح عند الإنسان فالإنسان الذي يلتزم بالتعب بالمجهود بالدموع الإنسان اللي عنده هذه القيمة يقول لك فلان ده ملتزم والتزام الإنسان يدفعه إلى النجاح وتلاقي كده واحد ماشي واحد ماشي صح خطوة ورا خطوة ورا خطوة عارف طريقه ايه والشطارة دهيت والتزام الإنسان هو مدعاه لنجاحه الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج تعال ناخد بعض مجالات كده في هذا النجاح في حياة الإنسان زي ما قلت لك دي رحلة عامة مش مخصوصة في الدراسة بس يوجد نجاح نسميه نجاح الدراسة ونجاح العمل ربنا بيدينا الأول فترة دراسة نجرب فيها وندوق حلاوة النجاح سنة ورا سنة ونجاح يدفعنا إلى نجاح ومرة من المرات كنت واقف وسط طلبة فبسألهم تفتكروا ايه احسن حاجة في الدنيا ايه احلى حاجة في الدنيا فكل واحد قال حاجة قلت لهم طب انا لو سألت نفسي السؤال ده هقول لكم احلى حاجة في الدنيا هي المذاكرة فطبعا اول ما قلت المذاكرة ما تعجبش حد دي هاجوا قلت لهم خلاص بلاش المذاكرة أحلى حاجة في الدنيا الامتحانات في الزكاة الأولى ما قبلناهاش هنقبل الثانية برضو رفضوا قلت لهم طيب الإجابة الثالثة أحلى حاجة في الدنيا النجاح فطبعا كله انبسط وهلل طب النجاح بيجي منين؟ من الامتحانات والامتحانات بيجي تيجي منين؟ من المذاكره شيء طبيعي ما في ارتباط عضوي بين هذه الثلاثة في مذاكرة في دراسة في جهد وبعدين في اختبار بنسميه امتحانات كيف ما يكون شكلها ثم في ثمرة حلوة ينالها الإنسان ويوم ما فلان بينجح أو فلانة بتنجح مش بيبقى الفرح له بس ده الفرح بيعم بيعم على البيت وبيعم على الشخص بيعم على المجتمع فرح نجاح الدراسة والعمل من الأمثلة الجميلة خالص في الكتاب المقدس مثل يوسف الصديق كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وده مبدأ شيل اسم يوسف وحط اسمك كان الرب مع فلان فكان إنسانا ناجحا رغم ان قصة يوسف فيها العجب وفيها انه اطرد من وسط اخواته واتباع وكانوا هيموتوه ورغم انه اتحط في السجن رغم مراحل الضعف دهيت الا انه كان ملتزما وكان الرب معه وفي النهاية كان النجاح العظيم ان يصير ثانيا لفرعون ويدبر حياة المصريين واسمه كلمة يوسف معناها يزيد يزيد في النعمة فحتى اسمه يعني اسم على مسمى زي ما بنقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكل اللي اسمهم يوسف في الكتاب المقدس تلاقيهم دايما ناجحين بالمثل في هذا النجاح نجاح دانيال دانيال النبي أخذ في السبي وبعد واتغرب وعاش أسير مسبي ولما لقوه كده يعني عليه صورة طيبة وجسمه كويس قالوا طب ما ناخده ده يشتغل عند الملك وقالوا لازم نأكله ياكل بقى علشان يبقى يعجب الملك صحته تبقى يعني عضلات ولما قدموا له الطعام الشهي وسألهم ما هذا الطعام رد عليهم ان الطعام ردوا عليه ان الطعام ده طعام ما ذبح للاوثان كانت النتيجه انه رد باجابه لطيفه وقال ايه اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروب حط قدامه هدف ونجح فيه وصار مثال حتى وان تعرض لعقاب الرمي في الجب لكن دانيال ظل صامدا وناجحا وملتزما وكانت النتيجة انه يخرج من امام الاسود امام الامتحانات اللي كانت زي الاسود او الاسود اللي زي الامتحانات ويخرج الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود ونجح دانيال نجاح العمل والدراسه التزامك وانتظامك وامانتك واجتهادك واحساسك بان الله يرافقك ينطبق عليك هذا المثل الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج مجال تاني من مجالات النجاح نجاح الانسان في الفضيله في الجهاد الروحي في كيف ترتقي الحياه الانسانيه ربنا لما خلق البشر واوجدهم على الارض وصاروا بقى في كل مكان وصار توجد الحياه الانسانيه وتاتي الفضيلة لكيما ترقي من حياة الإنسان فيصير الإنسان إنسانا وإنسانا روحيا وإنسان يليق به أنه خليقة يد الله الذي فيه نسمة حياة نسمع عن داود النبي ونسمع كيف أنه تعب كثيرا في مراحل حياته ونقرا عن داود انه تعرض حتى ان شاول يحاول يموته اكتر من مره لكن داود ظل امينا وظل ملتزم وواثق ان يد الله معاه وهذه الثقة بتخليه يكمل ما هو لو حصل كده داود في وسط السكة ابتدى يشك ابتدى يتأثر ابتدى يجيله شكل من أشكال الإحباط ما كانش يحفظ حياته كانت النتيجة أن يصير داود هو الملك فيما بعد ويصير هو صاحب كتاب المزامير وفتشت عن قلب داود فوجدت حسب قلبي ويصير داود يقول عن نفسه أما أنا فصلاة إيه يا داود إيه الحياة الناجحة دي رغم ان له خطيه او اخطاء الا انه صار مع الله وعندما سقط في الخطيه كانت التوبه حاضره ما في واحد لما يقع ما يعترفش ان في حاجه اسمها توبه ما يعترفش ويكون الانسان يبرر ذاته وتبرير ذاته يعني زي يجي واحد مثلا بنقيسها دايما بموضوع الامتحانات والدراسة يقول لك الامتحان هو اللي جه صعب لكن ما يقولش انا ما ذاكرتش ما يقولهاش دي اه هو عايز ينفي اي تقصير عنه وهكذا قيسوا على هذا في مجالات كتيرة لكن حياة الإنسان في الفضيلة قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف تقوى وفي التقوى صبر وفي الصبر محبة وفي المحبة مودة وفي المودة محبة أخوية هي دي الصورة قدم في إيمانك فضيلة هو الإيمان ده كده هو الإيمان مجرد شهادة باخدها لا الإيمان يحتاج أن الإنسان ينجح في الفضيلة ينجح في الفضيلة خدوا بالكم في الحكاية دي لأن أحيانا الإنسان في حياته يقول لك يعني الوصية صعبة أو إزاي أعيش بالوصية دي ده كل الناس بتقول كذا لكن أعرف أيها الحبيب أن الفضيلة أيضا تحتاج إلى الجهاد الروحي إلى حياتك إلى نجاحك والنجاح يؤدي إلى نجاح على الدوام مجال آخر من مجالات النجاح هو نجاح الإنسان في توبته توبة احنا حين لما نيجي نجيب سيرة التوبة نفتكر كده موسى الأسود نفتكر أغسطينوس نفتكر مريم المصرية دي نماذج لامعة حلوة لكن آلاف من الناس بتتوب كل يوم لكن هل أنت بتنجح في توبتك بتنجح هل ربطت بين النجاح وبين التوبة أو بين التوبة وبين النجاح في يوم من الأيام كان يضطهد الكنيسة بعنف بعد صعود السيد المسيح شاول الترسوسي وبعدين يشاول ويضطهد بعنف ويقول ده أنا متخرج من عند العلامة غمال إيل تعلمت تتلمذت عند قدمي غمالائيل معلم اليهود الأول في زمنه طيب يا شاول وبعدين طيب ساعة ما كان استفانوس أول الشمامسة في حلقة الرجم يقول لنا الكتاب تعبير غريب قوي ان شاول كان قاعد يحرس ملابس الناس اللي هترجم استفانوس قصدي الراجل بتاع علم مش بتاع عضلات طب قاعد ايه قال قاعد بس خدت الملابس بتاعتهم وقعد اتفرج على الحكايه وكان استفانوس الذي يصلي في منتهى الهدوء ويقول لنا الكتاب وجهه صار كملاك وحواليه الناس كل واحد شايل له حجره عشان يرجمه هذا الوجه الملائكي وهذه الصلاة المرفوعة الحاجتين دول حركوا الوتد في قلب شاول الترسوسي لدرجة ان القديس اغسطينوس له عبارة جميلة يقول لولا صلاة استفانوس ما تحول قلب شاول ليصير فيما بعد بولس الرسول اه استفانوس نجح نجح وصلواته والنعمة التي كانت عليه جعلت قلب شاول يتهز يوم لما يبتدي سفره لدمشق علشان يقبض على المسيحيين الذين تشتتوا الحاجة الغريبة يظهر له المسيح وكلكم طبعا عارفين القصة ويقف شاول ويقول العبارة الخالدة بتاعته يا رب ماذا تريد أن أفعل ونجح ونجح في توبته ونجح في اهتدائه وصار فيما بعد بولس الرسول الكارز والعملاق في الكرازة وفي التاريخ و لدرجة بعض الناس المؤرخين يعني بيحبوا ينظروا للأمور منظار مادي بيقول لك بولس الرسول تأثيره أكثر من تأثير السيد المسيح نفسه وبينسوا أن بولس ده تلميذ من تلاميذ المسيح نجح نجح زي بقية التلاميذ نجحوا في خدمتهم زي بالظبط لما بنيجي هنا ونشوف القديس ماري مرقس لما جه مصر ما كانش عنده أي إمكانية لكن لما جه أصر على النجاح وأصر على أنه يوصل للهدف ولذلك عندما نجح في كرازته الله أثمر في الشجرة في البذرة اللي زرعها وصارت الثمار تملأ كل أرض مصر من تعب هذا القديس ماري مرقس نجاح التوبه هل توبتك ناجحة؟ هل جهادك ناجح طبعا لما بنقرا في الكتاب المقدس بتيجي قدامنا نماذج جميله جدا في هذا النجاح يعني مثلا كلنا بنتذكر نحميه في نجاحه وحكيت لكم حكايته اظن الاسبوع الاسبوع اللي قبل اللي فات نجاح نحميه وفي الكتاب المقدس الايات عن النجاح كثيره جدا والروح نفسها روح النجاح عند الآباء الرسل عند التلاميذ عند تلاميذهم عند امتداد خدمتهم النجاح نجاح التوبة صورة من هذه الصور وده اللي بيخلينا نحط كده كلمة النجاح في حروفها الأربعة نجاح ودي عوامل النجاح لو حبينا نحطها قدامنا من نفس الكلمة حرف النون اللي في كلمة نجاح هو اختصار لكلمة نظام نظام فلا يوجد نجاح إلا يجب أن يبدأ بالنظام عايز تشوف خدمة عايز تشوف كنيسة عايز تشوف فصل في مدارس الأحد عايز تشوف هيئة عايز تشوف مصنع النظام وكلمة النظام اللي هي فيما بعد تطورت لكلمة قانون بس النجاح ليس له بداية إلا بنظام بيعجبني كتير وانا مسافر سفريات او حتى بالطيارة شوف الارض متخططة اظنكم شفتوا ده كله الارض متخططة وتخطيط الارض ده ازاي يزرع بالظبط ومرة واحد من فترة كده قال لي انا عندي مزرعة نخيل فبقول له مزرعة نخيل دي يعني نخل بيتزرع ازاي في مزرعة نخيل قال اه ده انا عندي 13 ألف نخلة قلت له يا ده عدد كبير قوي ممكن اروح اتفرج عليهم فرحت اتفرج لو تشوف النخل مزروع يمكن يكون بالسنتي في النظام وعلى هذا الاساس لما بيجمع البلح بتاعها او لما بيهتم بالنخل وازاي يرعاه النظام لا يوجد نجاح بدون نظام مرة من المرات كان في أسرة مكونة من خمس أفراد أب وأم وولد وبنتين وبعدين هذا الأب علم ابنه انه يكون منظم في كل شيء فالولد كبر ودخل كلية الهندسة وكان منظما جدا ونجح في البكالوريوس وطلع الأول القصة دي حقيقية وبعدين وجد بعض المعوقات في انه يتعين في الكلية بتاعته او الجامعة بتاعته فابتدى يراسل جامعات بره ففي جامعة من الجامعات المشهورة في التخصص بتاعه قالت له تعالى نشوفك فراح فقالوا له هنحطك تحت الاختبار لمدة شهرين انت تقول لنا عملت ايه في الشهرين واحنا نكتب عنك تقرير شفنا فيك ايه فبعد شهرين هو كتب التقرير بتاعه او اللي اتعلمه بمنتهى النظام وهم كتبوا في التقرير بتاعهم ان هذا الطالب منظم جدا ومجتهد جدا قالوا له قابلناك فرح وبعت لاهله في مصر خدوني في الجامعه بعد شهرين تانيين لقوا الولد مجتهد وبينجح في الاجتماع في الامتحانات اللي بيعملوها كل فتره صغيره فقالوا له مالكش اخوات قال لهم عندي اخت في ثانويه عامه قالوا له هتهنى انا بحكي الحكايه دي عشان اقول لك كيف ان النظام صنع كل هذه الفوائد في هذه الاسره جا خدوا البنت ثانويه عامه خلوها تكمل ودخلت برضه كليه هندسه ووجدوا فيها نفس النظام لما لقوا البنت كده بهذا الاجتهاد قالوا له ما عندكش أخت حد تاني قال لهم أختي الصغيرة بس دي صغيرة قالوا له هاتها خدوها لقوا الثلاث عيال ومتأسف بقول عيال يعني لقوهم زي الفل فقالوا في حد تاني فرد عليهم قال لهم ما فيش غير بابا وماما أو هاتوه بابا وماما وخدوا الأب والأم وتخرج الولد وتعين في الجامعة والبنت وراه تعينت في الجامعة من الشطارة من النظام من الاجتهاد من التعب ويدخل مسابقات على مستوى كبير مستوى دولي ويحقق فيها تقدم النظام والاجتهاد يؤدي إلى النجاح لا نجاح بدون نظام دي نمرة واحد نمرة اتنين حرف الجيم حرف الاجتهاد او الجهاد التعب التعب والتعب ده هو قانون الحياة لو سألتكم سؤال اللي بنوا الكنيسة دي بنوها كده بالراحة يعني مش أبدا مش ممكن ده ضروري تعبوا فيها وخدوا وقت كتير وعدلوا فيها وكل النوعيات اشتركت فيها سواء مهندس او عامل او فني الى اخره اه تعب وكل ما تتعب في حياتك الروحيه في حياتك الدراسيه في حياتك العمليه انا منساش رجل اعمال شهير في مصر هنا وبعدين بساله بقول له برضه وهو مهندس فبقول له اشرح لي كده لما كنت طالب في الجامعه كنت بتعمل ايه فرد عليا رد لطيف قوي قال لي لما كنت في البكالوريوس اهلي ودوني دولة في اوروبا عشان اخد خبرة فودوني مصنع من المصانع يمت بالتخصص بتاعي فاول ما دخلت المصنع كده لقيته كبير وحاجة ضخمة واول مرة اشوف حاجة بالعظمة دي وانا رايح طالب عشان اتدرب فحطيت في بالي ان انا اجتهد الى ان امتلك هذا المصنع ارجوكم تاخدوا بالكم من الحلم الواسع اجتهد عشان املك هذا المصنع ده انت لسه جاي تتدرب يعني المستقبل هيبقى ايه وفضل يجتهد جدا إلى أن امتلك هذا المصنع امتلك وبقى المصنع ده له فروع في بلاد كتيرة منها مصر والمصنع ده بينتج إنتاج في غاية الأهمية ومشهور وموجود وبنفتخر بيه في مصر اجتهادك تعبك طب امتلكت المصنع امتى هو لما كان بيتدرب كان عمره 22 سنة امتلك المصرع وهو في حدود ال 45 46 جهاد تعب وثق ان كل تعب تقدمه لا يمكن ان يضيع مش ممكن يضيع لكن النجاح عايز تعب عايز جهاد عايز عرق نمرة ثلاثة في حرف أو في كلمة نجاح حرف الألف الألف معناها إيمان والإيمان معناها الثقة واليقين بيد الله الممدودة في حياة الإنسان إيد ربنا ممدودة وياك آه ممدودة وياك وبيساعدك وبيوفقك بس اعمل اللي عليك واجتهد وخدوا بالكم إنها ماشية إزاي بنظام ثم جهادك تعبك مجهودك ثم إيمانك وثقتك وان الله يقف معاك ويسهلك بقى امور كتيره خالص بس لازم يكون الاول ده عندك و ايمانك او ثقتك في يد الله هذه الثقه لا تتوقف واحد امين في حياته ربنا هيدبر له كل شيء كل شيء ويفضل يكبر شوية بشوية دايما من الحاجات الحلوة اللي أحب أقراها أقرأ قصص اللي صاروا نجوم في العالم وبعدين لما اجي اقرا البدايات في اي مجال يعني اقرا البدايات الاقيها صغيره جدا ده ابتدى صغير قوي لكن مع الايام ومع الثقه في ان يد الله تعمل وياه مع الشخص بيقدر يوصل ويقدر ربنا يفتح قدامه ابواب النجاح ايمانك ايمانك فنحن في هذه الحياه لا نعتمد على افكارنا ولا مواهبنا ده ايضا نعتمد على ايماننا في الله وفي عباره جميله بتتكرر في سفر اشعياء يقول لك وما زالت يده ممدوده ولما تبص للصليب تلاقي ايد المسيح ممدوده على الصليب ممدوده يعني بيقول لك انا وياك انا بساعدك انا واقف جنبك ده الحرف الثالث الحرف الرابع والاخير هو حرف الحاء والحاء لها معنيين مهمين جدا انك بعد النظام والتعب والايمان لازم يبقى في حصاد لازم يبقى في نتيجه لازم يبقى في ثمره لازم مفيش حاجه تضيع ابدا والثمره او الحصاد ده ليس فقط في مجال التعليم ولكن في مجال حياتنا واعمالنا كتير نسمع عن قصص النجاح مثلا لما تسمعوا عن مثلا شركة كبيرة زي شركة سوني بتاعت الأجهزة اللي مالية العالم دي كلها بالأجهزة اللي بتنتجها بأشكالها تيجي تبتدي تسأل على اللي ابتدى الشركة دي ابتداها ازاي فيقول لك ابتديت في تحت بير سلم في مساحة أرض 2 متر في متر ابتديتها امتى؟ من ستين سنة يعني في ستين سنة عملت الامبراطورية الكبيرة دي كلها اه حصاد نجاح يؤدي إلى نجاح نجاح يؤدي إلى نجاح والنجاح الصغير هيجيب لك النجاح الكبير ويمكن كررت على مسامعكم عبارة أن النجاح العظيم يبني النجاح من النجاح ولكن الأعظم يبني النجاح من الفشل حتى لو الواحد وقع أو عطر في الطريق يقوم ويكمل وإنه يكمل وينجح دي في حد ذاتها نوع من العظمة لأن الأعظم هو الذي يبني النجاح من الفشل المعنى الثاني الحرف الحاء اللي هو الحب لا تستطيع أن تنجح في شيء ما لم تحبه تحب الحاجة اللي بتعملها حب العمل حب المذاكرة عشان كده من الحاجات الحلوة أحيانا نشوف ولادنا بيحب مجال معين في الدراسة مجال أدبي مجال علمي مجال رياضي مجال فني نقوم نخصبه على حاجة تانية تكون النتيجة إنه لا ينجح هو عايز المجال اللي بيحبه عشان كده وانت بتربي ابنك وبنتك راقب ايه اللي بيحبه ايه اللي بيميل له واوعى تفترض في ذهنك انه لازم يطلع بالصوره الفلانيه او انت بتعمل عمل معين هو لازم يطلع في نفس العمل ده مش شرط لكن المهم انه يسلك في الحاجه اللي بيحبها فالنجاح لا ياتي الا من حب الشيء حب المذاكره حب الدراسه حب مواد معينه حب العمل معين حب الشركه اللي بيشتغل فيها او المصنع او المشروع او الخدمه او الكرازه العمل اللي بتعمله طول ما انت بتعمله بحب سينجح الانسان على الدوام الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع ده غير الترجمة اللي انتوا حافظينها الذاهب ذهابا بالبكاء يعني ماشي كده رايح علشان يزرع بالبكاء بالمجهود بالتعب مجيئا يجيء يعني يرجع بقى بالترنم حاملا الحزم حزم النبات اللي زرعه زي القمح مثلا الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج يبقى أنا كلمتك عن الفشل وكلمتك عن التفكير الإيجابي وكلمتك عن الضمير الملتوي وكلمتك على النجاح لما تحطوا الأربع معايير دول جنب بعض يرسم صورة للإنسان الذي يريد أن يمضي في هذه الحياة بصورة ناجحة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآن Mina lilloja duk se betrike, joke agjomne matike, nikaike, sote ona, sote ona, minden osje voren goje mođe oben čojici